واحد امين وصلنا في انجيل القديس يوحنا اصحاح 17 لآية 8 لان الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني ثلاث نقاط في آية واحدة والثلاث نقاط دول بيعبرونا ايه هو الايمان واحد يسأل سؤال يا بوني انا مؤمن حقيقي ولا مؤمن مزيف اقول له الاية دي توضح لك ان ايمانك حقيقي ولا مزيف هي ثلاث نقط ورا بعض النقطة الاولى الكلام الذي اعطيتني اعطيتهم خدت كلام ربنا قبلت الايمان تقول لي ايوه اقول لك النقطة الاولى لوحديها ما تكفيش لان الكلام اللي اداهولنا كل المسيحيين عارفينه كل المسيحيين عارفين ان المسيح ابن الله كل المسيحيين عارفين انه اتصلب وشال خطيتنا ومات وقام وصعد الى السماء خدنا يبقى الاول اعطانا نمرة اتنين ودي المهمة وهم قبلوا نمرة ثلاثة ودي الأهم وعلموا يقينا يبقى خدوا نمرة واحد نمرة اتنين ادلوا نمرة ثلاثة تأكدوا أقولها بالبلدي تأكدوا علموا يقينا يعني إيه تأكدوا الثلاث نقط دول هم الإيمان الحقيقي النقطة الأولى مش هدق عليها كتير لأن خدنا ومما يدل على ان خدنا لو قلت بالحقيقة نؤمن بإله واحد كلكم هتكروها لغاية النهاية ده الكلام اللي ادهن قانون الإيمان بيوضح الإيمان مختصر الله واحد الإله الواحد اللي بيؤمن به العالم بالنسبة لنا اسمه ايه الآب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى فالآن يدخل بقى للابن نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب ويكمل يجي الإيمان الثالث نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب يختم كلامه نؤمن بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية صفاتها نعترف بمعمودية واحدة ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآن ادي كل الإيمان ده ملخص الكتاب المقدس وانا واثق اللي بيعرف يقرا واللي ما بيعرفش يقرا حافظ قانون الايمان فانا مش عايز اتكلم على الكلمه الاولى انا اعطيتهم لكن اللي عايز اتكلم عنهم النقطتين التانيين وهم قبلوا يعني ايه قبلوا دي كلمة قبل دي فاكرين لما بنعمل فرح نيجي نسأل العريس والعروسة هل قبلتي ان فلان يبقى زوج ليكي تقول له قبلت يعني مش طريق لايه القبول يعني بايه بالإرادة مش عن ضغط هل انت قابل الإيمان من أجل الإيمان تقول لي طب ومين اللي يضغط عليا هقول لك حاجتين يضغطوا عليك خوفك من النار او طمعك في السماء واحد طمعان نفسه يروح السماء وواحد خايف احسن يروح ايه النار اذا كنت عايز تمشي مع ربنا عشان تروح السماء وما تروحش النار يبقى انت مضغوط عليك نحن نحب لانه حبنا اولا لا طمعا في سمائه ولا خوف من ناره لا طمعا في سمائه ولا خوف من ناره عشان كده هنا يا احبائي لما يجي يقول لك وهم قبلوا انت قبلت هل بإرادتك ما في كتير انا طلعت لقيت ابويا وامي مسيحيين عمدوني اتعمدت ودوني الكنيسه رحت الكنيسه انا قبل وتير وانا لو كنت طلعت على دين اخر كنت بقيت اخر هو مين قال لك ان دي توديك السماء مين قال لك ومين قال لك عشان في بطاقتك اتكتبت مسيحي انك هتروح مين قال لك ما المدعوين كثيرين والمختارين قليلون ثم قبلوا ومش كلمة نفذوا أول حاجة قبلوا أنت قبلت قبلت العمل اللي قدمه المسيح على الصليب حاسس في الخلاص اللي قدمه لك ربنا على الصليب فيه الكفاية ولا محتاج لحاجة تانية زيادة هل حاسس مرة واحد جاب لي من امريكا ازازة كده بقول لي قال لي الازازة دي سحرية قلت له بتاعت ايه قال لي بتزيد اي بقعة انتوا عارفين اللبس الاسود بتاعنا بيبقح كتير قال فبتزيد ايه البقع خدتها جت بقع زيت في الهدوم من قنديل من صالة من حاجة تيجي زيت مسكت الازازة ورحت حاطط نقطة وانتظرت ما راحتش حطيت نص الازازة ما راحتش رحت حادف الازازة من الشباك طيرتها حطيتها للزبالة ايه ده ما دام ما بتنفعش يبقى ما تنفعش هو ده اللي انت بتقوله بقى انا حاسس ان ربنا ما غفرليش خطاياي يبقى دم المسيح هو وقلته واحد ارميه لكن اللي قبل اللي يقول انا واثق ان دم يسوع المسيح ابنه يطهر من ايه من كل خلي بالك مفيش بقعة في الخطايا تقدر تقف من كل خطية كل الخطايا تتمسح كل الخطايا يا احبائي تتمسح هذه كلمة هم قابلوا اللي جاي متشكك اللي جاي خايف اللي جاي مرعوب ده ما قبلش ده لسه ما قبلش لازم تقبل لازم تقبل اللي عمله ربنا هم قبلوا خدوا النقطة دي وحطها قول له يا رب انا اللي الذي قبلت انك انت فيك الكفاية بالنسبة لحياتي انا قبلت ان نقطة من دمك مش تمسح خطاياي دي تمسح خطايا العالم كله قبلت انا قبلت ان فيك امام الاب مبرر في ذات هالك امال ايه انجيل كلمة انجيل يعني ايه بشارة مفرحة واحد جاي يبشرك بشارة مفرحة يعني يقول لك خلاص القضية انتهت براءة هم قبلوا دي نقطة مهمة جدا في الإيمان اللي بيعلنها بعد ما تقبل تختبر تقبل الكلام تسمع الكلام تقبله تختبر فلما تختبر يقول لك ايه علموا يقينا تأكدوا طب نعرف يقينا منين في ترنيمة زمان كانت تقول اغني لربي مصدر الكمال عارف الترنيمة دي تقول ايه ان كنت في شك سل من جربوه من القديسين ومن عملوه ان كنت بتشك اسأل اللي جربوه اسألهم علموا يقينا متأكدين نشكر ربنا كتابنا المقدس بيقور بيقدم لنا نوعيات قديسين عظام في اصلهم كانوا اوحش مننا لسه بنتكلم عن لوقا الراجل العظيم ده اللي كتب الانجيل مش فاهم الكلام اليهود كانوا فاهمين عنه النعمة بتتجه للضايع النعمة بتتجه لمن قد هلك النعمة بتتجه كده ليه حاطين في ذهنكم ان النعمة جاية للنوعيات الحلوة وكل واحد يظن في نفسه انه نوعية حلوة هينضم للفريسي والنعمة مش هتشتغل فيه اقف قدامه ليه هنروح بعيد ليه تعالوا نروح لسفر اللويين اصحاح 13 لما تروحوا البيت اقروه بيتكلم عن البرص البرص ده رمز ليه للخطيه يقول لك يتقدم الابرص للكاهن لكي يتفحصه فان وجد البرص يملا جسده وبه مناطق حيه يعني ايه مناطق حيه يعني حته ما فيهاش برص يعني البرص في جسمي بس في حتت لسه البرص ايه ما وصلهاش يحكم الكاهن بنجاسه المريض ولكن متى متى ملأ البرص الجسد كله ولم تظهر فيه جزئية حية بحسب مرأى الكاهن انه ابرز بالكامل يحكم الكاهن بطهارته حد قال الكلام ده لما تروحوا سفر اللويين اصحاح 13 قروب بقى البرص لما يملى الجسم كله يقول الكاهن دلوقتي بدأت الطهارة لكن البرص مال جسمه في حتت حلوة لسه حتت حلوة يبقى لسه نجس طول ما انت فيك حتت حلوة عمر النعمة ما هتشتغل فيك شوف بحسب عينيك ان من صداع رجلك لشعر راسك ما فيكش ولا حاجة حلوة يقول لك الحلاوة اللي شايفاها الناس قول له دي بتاعته مش بتاعتي دي بتاعته هو ده انعكاس نوره هو انعكاس نوره علينا اللي سافروا القمر لقوه جسم معتم وحجارة وصخور وأول ما نزلوا على سطح القمر شافوا الأرض يقول لك منورة بشكل أوسع قد القمر ثلاث مرات وسع ومنورة أنه أحسن من القمر أتر اللي في القمر يشوف الشمس انعكست على الأرض ينور الأرض نيجي هنا في الأرض الشمس تنعكس على القمر ننور القمر ولما نوصف واحد بالجمال نقول حلو زي ايه زي القمر اثر القمر جسمه معتم عشان كده لما تلاقي المسيح يجي يتكلم عليه يقول حواليه احجار كريمه احجار ايوه زمرد زبرجد يش عقيق طب ليه ما خلاهمش كلهم لون واحد قال لك لا الوان وهو النور في وسطيهم اول ما النور ينور كل حجر كريم يطلع ايه نور شكل نور شكل لكن لو النور انسحب من وصيهم كل الاحجار الكريمه تنطفي كل الاحجار الكريمه تنطفي عشان كده هم قابلوا عايز تقبل المسيح الحقيقي اللي قبل يمشي فرحان أليه ابن برخائيل بيقول اللي وجد المخلص يعمل ايه يمشي ويغني بين الناس ويقول يغني يقول ايه قد اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز معوج اخطيت وعوجت المستقيم ولم تجاز اقصد في واحد الجزا ايه بدالي بدا حياتي من الحفرة اللي هي الهاوية فترى حياتي النور فبيغني بيقول يا ناس انا اخطيت وعوجت المستقيم وما اتحسبتش ليه يا اخوي على راسك ريشه لا اصل فيه واحد اتحاسب بدالي خد البهدله كلها عني خد الجزاء بالكامل على خشبه الصليب والكتاب يقول اكتب طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته طوبى لمن لا يحسب له الرب ايه خطيه كلمة لا يحسب يعني موجود في خطية بس ربنا ايه مش هيحسب طب ليه عندك خيار وفقوس يقول لك لا انا عادل وحاسب على الهمسة ده من قل اخيه يا احمق يستوجب نار جهنم امال مش هتحسبها ليه لان اصل فيه حمل الله الذي حمل خطية العالم عنده استعداد يشيل خطية العالم يبقى الاول عرفهم الكلام وبعدين قبلوا وبعدين علموا يقينا ايه هو اني خرجت من عندك ايه كلمة خرجت من عندك طبعا بيتكلم على مين في الوقت ده على التلاميذ احنا لسه بنتكلم لسه ما نزلناش في الكنيسة احنا قسمنا السفر ثلاث اقسام القسم الاولاني اتكلم مع الاب عن نفسه القسم الثاني اللي احنا بدأناه بيتكلم مع الاب عن ايه عن التلاميذ القسم الثالث هيتكلم مع الاب عن ايه عنكم انتوا عن الكنيسة فاحنا لغاية دلوقتي نزلنا في القسم الثالث فبيقول التلاميذ علموا يقينا اني خرجت من عندك اصل باقي الشعب اليهودي قالوا موسى عارفين جه منين وراح فين لكن ده لا عارفينه جاي منين ولا راح فين ويفضل وده الاقرب ان الراجل ده ببعل زبول يخرج الشياطين يعني الراجل ده جاي من مملكة مين بعل زبول ده رمز مين لابليس ده جاي من عند مملكة بعل زبول جاي من مملكة بعل زبول لكن دول امنوا ان من عندك خرجت خرجت منين من سما السماوات يوحنا كده لما جم قالوا له الناس جريوا وراه قال لهم معلش اللي من الارض اللي بيتكلم عن نفسه ارضي ومن الارض يتكلم واللي من السماء سماوي ومن السماء ايه يتكلم كما السماوي كذلك السماويين وكما الترابي هكذا ايضا الترابيين الكتاب بيوضح عشان كده بيقولوا علموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني رسالة المسيح مش كرسول رسالة المسيح كرسالة المسيح رسول ورسالة في نفس الوقت هو الرسالة المسيحية بتقدم شخص مش بتقدم تعليم واحنا منتظرين من السماء شخص شخص المسيح بتقدم لك شخص المسيح هل تقبله الذي قدسه الاب وارسله العالم هل تقبلوه امنوا انك ارسلتني شوف الحته اللي جايه من اجلهم انا اسال يبتدي يسال من اجل مين تلاميذ لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك ليه هنا المسيح بيقول لست اسال من اجل العالم عشان تبقوا عارفين ليه ليه ليه بيقول لست اسال من اجل العالم احتاروا المفسرين في الايه دي احتاروا ليه المسيح بيقول لست اسال من اجل العالم مين اللي فسر الايه دي المزمور رقم اثنين الاب بيقول للابن ايه اسألني شوف فاعطيك الامم ميراثا عشان ايه لتف... ل... إيه؟ لتؤدبهم بقضيب من حديد وتكسرهم مثل آنية الفقراء يعني اسألني وانا هدي لك العالم تدينه قال له لا السؤال الاولاني مش عايزه لست اسأل من اجل العالم اجل شوية جاي جاي لان الاب قال له اسألني اسألني هدي لك العالم تبيده وفعلا المسيح اللي هيبيد العالم هيدينه هيبيده لان الارض اللي انتوا عايشين عليها محفوظة بايه بالكلمة عينها ايه هي الكلمة عينها يعني الكلمة اللي خلقتها ومين اللي خلقتها المسيح هو اللي خلقها صح ولا لا به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان فيه خلق العالمين فيه خلق العالمين العالم اتخلق بالكلمة بالمسيح اقنوم الاب امر ليكن نور اقلوم الابن نفذ كان نور اقلوم الروح القدس رأى رأى الله النور انه حسن والثلاثة اقانيم في الاله الواحد لان الحاجة اللي بتخلق هي ايه اللي بيخلقها بلاش الله فيك انت مين اللي بيخلق فيك العقل والابن يعني اللغز يعني العقل ليجو ليجوس مش الورد يعني الكلمة لا الفعل العقل اللغز فبعقله لما نقول الله خلق العالم بعقله اللي هو بكلمته اللي هو بالمسيح بالمسيح اللي قال عنه في البدء كان الكلمة هو ده العقل بداية الحاجة العقل ده السمعين كان عند الله وكان الله العقل هو العقل كله هو العقل الكامل فلما نشوف الصورة دي يا أحبائي وبالكلمة عينها اللي خلق بيها هو اللي ايه اللي هيبيد بيه محفوظة الى ايه الارض بالكلمة عينها الى حريق النار هتتحرق بنار بكلمة من بق المسيح زي ما خلقها بكلمة هيمشيها بكلمة فبيقول له سألني اعطيك الامم ميراثا ليه بيسأل بيقولوا كده لانهم هم رفضوا في نفس المزمور بتاع اتنين بيتكلم لماذا ارتجت الامم قام الملوك والرؤساء تعامروا معا على الرب وعلى مسيحه تشوفوا بيلاطس وهرودس وقيافة وحنان وكلهم اتفقوا على مين على الرب ومسيحه ليه ايه المطلوب لا نريد ان هذا يملك علينا الرب بيقول ايه الاب اما انا ده الاب فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدس يعني هو ده الملك هو ده الملك اردتم او لم تريدوا هم رفضوا فبيقول له اسالني اعطيك الامم ميراثا ما دام رفضوك انا هسلمهم لك تأدبهم بقضيب من حديد وتكسرهم مثل آنية الخزف شوف لما واحد يمسك قضيب حديد وكان قدر خزف كده ينزل خبط فيهم هو تحتاج خبطة هي خبطة واحدة تنزل تنزل فبيقول له سألنا ادي لك العالم كله قال له لست اسأل من اجل العالم مش بسأل السؤال اللي انت طلبته مني اجلته السؤال اللي طلبوا منه ده ايه ده يوم الانتقام امال بتسأل ايه بسأل من اجل سنة الرب المقبولة عهد النعمة يسبق يوم الانتقام ادي معنى كده هنا لما بيقول من اجلهم انا اسأل لست اسأل من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني اللي اديتهمني لانهم لك ودي شرحناها المرة اللي فاتت الكلام اللي شرحناه مش هنعيده تاني دول بتوعك وانت اديتهمني اللي اداك للمسيح الاب واللي فتح عينك على المسيح الروح القدس واللي سكن حياتك الروح القدس واللي نقل خصص خصائص المسيح فيك هو الروح القدس واللي هيوصلك للمسيح هو الروح القدس وده زي العذار الدمشقي اللي جاب رفقة وجابها وصلها لغاية اسحاق واستقبلها اسحاق في الحق لما هينزل المسيح ويستقبل كنيسته في الهواء لما ينزل ويستقبلها هو لغاية اسحاق واستقبلها بحق في الحق لما هينزل المسيح ويستقبل كنيسته في الهواء لما ينزل ويستقبلها عشان كده بيقول له من اجل الذين اعطيتم لانه لك كل ما هو لي الكلام ده صعب جدا اللي جاي كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي ماذا يقصد بالجملة الاولى وماذا يقصد بالجملة الثانية كل ما هو لي فهو لك طب مين اللي للمسيح الكنيسة والكنيسة اللي للمسيح هيقدمها لمين هيقدمها لابوه طيب وكل ما هو لك فهو لي طب والاب هيقدم ايه للمسيح نعم الميراث هذا هو الوارث كأن المسيح وسط عارف الابن انا ه- هضربها بحاجة كويسة ابن وحيد لأب غني ملياردير خد بنت فقيرة اتجوزها وخدها وتقدم بيها ايه لأبوه وقال له انا يا ابويا ما دام دي بقت مراتي بقيت انا وهي ايه ملكيتك بقيت انا وهي ملكيتك يجي الاب يقول دي مرات ابني ومرات ابني تساوي ابني تساوي ابني فجه قال لها شفتي انا خدتك بقيت ليا قدمتك لابوي هقدم اللي لابوي ليا لك فيك ايه هو الممتلكات الممتلكات عشان كده المسيح وصى ياخدنا يقدمنا للآب وياخد من الآب للميراث ويقدمه لينا عشان كده يقول الكتاب عننا احنا ورثة مع المسيح الآية سهلة هي تبدو صعبة ما هو بيكرر كلام كده تجعي لا كل ما هو ليه حلوة كلمة كل يعني ايه كل اصل الاعضاء كلها مش واحد يمكن انت تبقى صباع في جسد المسيح وانا ابقى ضفر في جسد المسيح برضه هروح لان الجسد كله مقبول الجسد كله مقبول صحيح قدام الناس في عضو يمتاز عن عضو صح ولا لا وفي بعض اعداء تقول له ايه ما تهمنيش زي الاعضاء الثانيه لكن بالنسبه للجسد الاعضاء كلها مهمه مهم وانت بتحس لما ضفر رجلك تقع عليه حاجة ويبتدي يدحس الجسم كله بيبقى تعبان ولا العينين تقدر ترفعها ما تقولش بل بالعكس يقول يقول بولس الرسول في اعضاء قبيحة فينا ليها مجد اعظم من الاعضاء الجميلة صح ولا لا؟ قبيحة يعني ايه يعني ما حدش يقدر يشوفها يعني لو قلنا لواحد كده فرجونا على الكلية بتاعته حد فيكم يقدر يبص لمنظر الكلية في الجسم شكلها ايه شكل الكبد في الجسم ايه ولا شكل المصارين اعضاء في المنظر ايه بالنسبة لنا قبيحة لكن ايه رأيك لما بتبوظ الكلية يدوخ السبع دخات ويقول لك لها مجد وتيجي تساله تقول ايه ايه رايك في شكلك الجميل يقول لك اديني شكل وحش بس كده حلوه وانا الشكل هيفيدني بايه المنظر الخارجي الطول والعرض والشكل والبياض والبياض والسواد والامور دي كلها دي مناظر فيها هعيش بلاها هعيش شكلي وسيم هعيش شكلي قبيح هعيش لكن الكليه دي اللي محدش قادر يشوفها ولا الكبد اللي محدش حد يشوفه من غيره مش هقدر اعيش ادي معنى كلمة يقول لك فينا اعضاء قبيحة في المنظر الواحد يبص لها ما يطقش يبص لها اه طبعا ما يطقش انا مرة وانا وانا في كلية اللي هو السنة اولى كنت كان اللوز عندي ملتهبة وبعدين دكتور صديق قال لي ما تخافش تعالى اعمل لك عملية اللوز كان في بيروت فمن محبته ليا قال لي دي سهل تعالى افرجك دخلني على واحد يعمل عملية فتح له بقه قد كده انا شفت المنظر من جوه وقلت استحالة طبعا استحالة ايه المنظر ده منظر البق من جوه منظر الانسان ولا العملية في العين لما بيفتح العين وتتفرج على منظر الانسان منظر يقشعر لكن احنا بنبص للمنظر الخارجي والجمال الخارجي لا ده في حاجات مستخبية فعشان كده بيقولوا كل ما لي كلمة كل دي ما لي دي بتفرحني كل اللي ليا اقل قديس في نظر الناس ده ليك كل لي ما لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي وفي المسيح نتقابل لان هو وسيط بين الاثنين ده خلي بالكم وما هو لك فهو ايه لي النقطة الثالثة هو الثلاثيات وانا ممجد فيهم حلوة انا ممجد فيهم ممجد فيهم قدام مين ده سؤال قدام الناس لا قدام الاب انت تفتكر ليه الاب رضى عنك ليه بتعمل غلط ويبعت لك خير ليه بتكسر كل وصاياه ويقول للشيطان اوعى تقرب ناحيته ليه خربان من جوه وبعت لك ملائكه يحرسوك شوف خراب ليه عشان شايف فيك صورة ابنه الممجدة انا ممجد فيه انا ممجد فيهم ما انساش ابدا واحدة عليها روح نجس وانا في كنيسة مريمينا شماس مكرر وكان في وسط القداس وكان ابونا اخنوك اللي مصلي والشيطان حضر عليها وكانت تبص للمسيح وتشاور بيتها وتقول له يا ظالم تقول له كده يا ظالم دول وحشين وتأكلهم جسدك ودمك وتحرم الملائكة الأطهار إن يبصوا له دول وحشين وتأكلهم جسدك ودمك وتحرم الملائكة الأطهار النورانيين إنهم يبصوا له بعينهم ما يقدروش الملائكة يبصوا للجسد والدم اللي على النبي ما يقدروش ولا يبصوا بعينيهم اشتهت الملائكة النورانية ان ايه تنظر تنظر هذه العظيمة ودول اشرار ووحشين وخاطيين وهم مش عاجبين بعض تعمل فيهم كده وتقول له بتقول له يا ظالم هو مش ظالم هو اصل شايف فيهم صورة مين؟ صورة ابنه انا ممجد فيهم هفضل على طول ممجد فيهم يا احبائي اذا كان الاب سطر علينا لان شاف كده صورة ابنه المفروض نحافظ على الصورة دي جوانا المفروض نظهرها للناس المفروض نمجد المسيح في حياتنا قدام تصرفاتنا امام الناس وانا ممجد فيهم شوف بقى النقطة اللي جاية بقى شوف بينزل كأنه طالع سلم النقطة الجاية ولست انا بعد في العالم يعني انا هسيب العالم وجاي لك وحسيبهم وهم من غيري ولا حاجة ابدا ولست انا بعد في العالم اما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك انا جاي لك لانك انت امرت انت امر لما قال الرب لربي اجلس عن يميني ما دام رفضوا انك تملك على اسرائيل تعال اجلس عن يميني طب اجي اجلس عن يمينك لان دول رفضوني واللي قبلوني سايبهم في العالم وضحت واللي قبلوني انا سايبهم في العالم وانا اتي اليك طبعا العالم ده هو عارفه عارفه من الاول من ساعة ما بدأ الابن هكذا احب الله العالم هكذا يعني ايه كلمة هكذا يعني ايه ها؟ كلمة هكذا يعني على نفس الصورة الكريهة اللي انت شايفينها ربنا حب العالم ما كانش حلو هكذا على نفس الصورة اللي انتوا شايفينها هكذا يعني هكذا يعني عامل ايه عامل مستمر الصورة الوحشة في العامل ايه في العامل المستمر هكذا احب الله العالم على نفس الصورة حب ربنا العالم وبذل ابنه من اجلها والعالم موضوع في الشرير وانا لما جيت ومت ما متش علشان اشيل منه الشرير ورئيس العالم هيفضل رئيس العالم لغاية ما اجي في المجيء الثاني هقدر اتصرف معاه لكن في الفترة دي انا جاي لك وسايبكم شوف الطلبة اللي بيطلبها يسوع ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك فيسوع يصلي من اجلك وتهلك معقول معقول يا قليل الايمان يا اللي بتقول انا ضايع ضايع معقول يا اللي بتقول انا ملياش حد يقف جنبي ولا حد يستقبلني معقول ايها الاب القدوس طب ده احنا خاطئين انا بقول الكلمة وانا عارف لان انا هقدسهم عشان يكونوا مؤهلين ليك ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك واحنا اول ما نزلنا المعمودية نزلنا في اسم الاب والابن والروح القدس ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن وعرف المسيح اللعبة اللي هيلعب بيها الشيطان علشان يقسم الكنيسة فكانت الطلبة بتاعته ان يكونوا ايه يكونوا واحد يكونوا واحد يجي واحد يسألني سؤال طب وهي الكنيسة لغاية دلوقتي واحدة دي المسيحية انقسمت لعشرات الطوائف هقول لك وبرضه ما زالت الكنيسة واحدة حلو في بولس الرسول لما يقول لما يقول في, في اعمال الرسل الله يعلم الذين له عارف يجمعها ازاي معرفش من كل الامم من كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل لسان اشي ابيض اشي اسود اشي قمحاوي مش انجليزي وفرنساوي وعربي وقبطي لغات ودم واجناس لكن جرى فيهم الدم الواحد واتحد بيهم الجسد الواحد وهيتكونوا في اعضاء الجسد الواحد ادي بعد معنى كلمة ليكونوا واحد كما نحن حين كنت معهم في العالم لما انا كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم الاب يحفظهم في اسمه والابن في العالم كان بيحفظهم في اسم مين في اسم الاب برضه عشان ما تبانش ايه الثنائية لان في البعض يقول انتوا بتؤمنوا باكثر من اله لا هو اله واحد هو اله واحد اللي قلنا نؤمن باله واحد الله ايه الاب نجد فيه الابن نجد فيه ايه الروح القدس انا في الاب والاب فيا واسأل اي واحد بتاع رياضة احنا ما بنقولش واحد زائد واحد زائد واحد لان لو قلنا واحد زائد واحد زائد واحد يبقى يساوي كام ثلاثة كل اللي يقول اؤمن بثلاث الهة كافر والمسيحية تقول كافر ولا تؤمن بيه لكن احنا بنقول واحد في واحد في واحد بيساوي واحد مش معضلة لما يقولك فهمهاني بالمخ قول له اضرب واحد في واحد في واحد وشوف تديلك كام لو اديتك ثلاثة يبقى احنا بنؤمن بثلاث آلاف لكن احنا بنؤمن بواحد انا في الاب والاب فيا انا في الاب والاب فيا عشان كده هنا بيقول له انا حفظتهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الايمان ويعطينا ان نحيا المسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين آمين.
يسوع بيقول ايه سآتي سريعا احنا بنرد عليه بنقول له ايه مجيئك اكيد يعني كأن الجملة الاولانية هو اللي بيقولها الجملة الثانية ايه احنا اللي بنرد عليها وبعدين ما دام جاي بنقول له عدنا جميعا للبيت السعيد
فأتي سريعا مجيئك أكيد عدنا جميعا للبيت السعيد